السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أهلا ومرحبا بحضراتكم إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في وفيكم وفي جميع المسلمين اللهم آمين اللهم آمين سلسلة قالوا وقلنا سلسلة علمية أكاديمية تخصصية أهدف بها إلى نشر الحق وتعرية الباطل وأهله وفضحهم وبيان حقيقة أفكارهم وخبث توجهاتهم أسأل الله تعالى أن يوفقني وأن يعينني وأن يعين جميع العاملين لنصرة الإسلام هو ولي ذلك والقادر عليه الصندوق الأسود الصندوق الأسود الذي ينطلق منه أمثال إسلام البحيري وإبراهيم عيسى وفاطمة نعوت ومجموعة كبيرة جدا برزت أسمائها في كثير من الأوساط الإعلامية هذه الأيام الصندوق الأسود هو بداية حقيقية نستفرغ فيها الوسع علشان نبين لحضراتكم الجذور الفكرية والأصول العلمية اللي بينطلق منها هؤلاء واللي بينطلق بها كتير من الشباب اللي بيسموهم شباب المجتمع المدني العلماني الحقيقة ان القارئ البصير الذي يعرف تاريخ الفكرة العلمانية عموما وتاريخ الفكرة العلمانية المصرية والعربية خصوصا هيجد ان امثال اسلام البحيري وابراهيم عيسى تلامذة بلدة قوي قوي قوي قوي قوي في مدرسة كان فيها اساطين الفكرة العلمانية زي فرج فودة ونصر حامد ابو زيد وزي خليل عبد الكريم مجموعة كبيرة قوي قوي قوي قوي اتربت على المدرسة دي اللي بيسموها مدرسة العلمانية الكلاسيكية المتطرفة وشهم مكشوف ما عندهمش أي غضاضة إن هم يضربوا أو يقدحوا في الإسلام وفي ثوابت الإسلام وفي مصادر ومنابع الإسلام وفي رموز الإسلام بشكل صريح وبشكل واضح مش بشكل مموه لا هما بيتكلموا بشكل صريح وبيكتبوا الكلام ده في كتبهم المدرسة دي هي اللي أسست الفكرة العلمانية في المجتمع العربي وبالذات في مصر وبدأت تنتشر انتشار النار في الهشيم استفادت هذه المجموعة من الجيل المؤسس من أحمد لطفي السيد من طه حسين ومن قبلهم استفادوا بعض الاستفادات من رفاعة الطهطاوي استفادوا من مجموعة كبيرة زي سلامة موسى هدى شعراوي استفادوا أيضا من قاسم أمين استفادوا من مجموعة قديمة بيسموها الجيل المؤسس للفكرة العلمانية في مصر ولكن فرج فودة نصر حامد أبو زيد فرج يعني فؤاد زكريا خليل عبد الكريم دول يعتبروا من أظهر بشكل واضح وصريح الفكرة العلمانية في مصر انتشرت الفكرة العلمانية في مصر وفي العالم العربي وبدأ يبقى لها منافحين وفي أسماء معايا زي مثلا إلياس قويسم وزي برهان غليون وزي تركي علي الربيع وزي حسن حنفي وزي رفعت السعيد ورفعت السعيد يساري مشهور جدا جدا جدا وزي سيد القمني وطبعا سيد القمني يعني اشتهر ايضا في هذه الايام وزي صادق جلال العظم وزي الصادق النهيوم وزي طيب تزني وزي عادل ضافر وزي عاطف احمد وزي عبد الكريم ثروش وزي عبد الله أحمد النعيم وزي عبد المجيد الشرفي وزي عبد الوهاب المؤدب وزي عزيز العظمة وزي العفيف الأخضر وزي علي حرب وزي محمد أركن دول أشهر أسماء بيحملوا الفكرة العلمانية المتطرفة الآن في العالم العربي أشهر أسماء الحقيقة إن إن الناس دي لها موقف واضح موقف ايديولوجي واضح من الإسلام ومن فكرة الدين يعني سواء كان دين إسلامي أو غير دين إسلامي هم عندهم إشكالية مع الوحي وعندهم إشكالية مع الدين بس بعضهم ليست عنده الجرأة أن يضرب بشكل واضح وصريح في مسألة الدين أو الوحي ولكن بيستخدموا بعض الأساليب اللي هي أدنى شوية في مسألة الطرح المتطرف فبيضربوا في مصادر وثوابت وعقائد الإسلام بشكل واضح وبدأ هؤلاء يضمروا ما يضمرون بالنسبة للوحي وبالنسبة للدين وبدأ هؤلاء يظهروا العداء الواضح للإسلام بل ولفكرة الديانة والعقيدة ويقولون أنها مجرد خرافات أسطورية لا عقلانية وأن الدين هو مرحلة من مراحل تطور الفكر البشري نحو الفكر العقلاني الوضعي وبدأ هؤلاء يشيعوا في كتاباتهم أن الإسلام مجرد دين بشري أو دين محمدي وبدأوا يتكلموا عن الإسلام بشكل صارخ بشكل صارخ واضح بيرفضوا فيه أي تنازل عن فكرتهم حتى ولو انتقدوا انتقادات واضحة صريحة وبدأوا يضربوا في الإسلام بلا انبطاح بلا تنازل وبيهجموا في كل مرة على ثابت من ثوابت الإسلام وعلى قاعدة من قواعد الإسلام وبينقضوها وبيستأصلوها من جذورها سبحان الله العظيم يمكن واحد لما قرأ لنصر حامد أبو زيد وحسن حنفي وخليل عبد الكريم والمستشار العشماوي فهم يعني ايه ناس بتبغض عقيدة الإسلام وفكرة الإسلام وإن هم بيعتقدوا وبيؤمنوا إيمان جازم إن الدين غير مقدس وإن مفيش اعتبارات لما يسمونه الميتافيزيقية اللي هي الأصول العقائدية الغيبية وإن العلمانية ما جاءت إلا لمحاربة الغيبيات باعتبارها مقومات خرافية أسطورية تنتمي إلى سيطرة عصر الخرافة ولا عقل بدأوا يأسسوا لأصل أصيل ألا وهو أن العلمانية تساوي سيادة العقل وحده دون منازع حتى ولو كان الدين حتى ولو كان الدين وإن الدين ما هو إلا شيء بيقوم على مقومات غيبية لا عقلانية حسب النظرة العلمانية نفسها كذلك بدأوا يأسسوا لأخطر أصل ويقولوا أننا لا نؤمن إلا بما دلت عليه التجارب والحواس كل شيء محسوس نؤمن به وإلا فنحن نكفر بكل شيء لا نراه وليس محسوسا وده يؤكد لنا وإن شاء الله هنستعرض هذه الشبهة والرد عليها يؤكد لنا كويس قوي أن العلمانية والإسلام ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يمكن أن يلتقيا أبدا مهما تحاول تحط العلمانية ده اللي بيسموها أسلامة العلمانية ده كلام ضحك على الدقون بس الدقون دلوقتي ما عادش بتضحك عليها الدقون فهماكم وحفظاكم وقاري كتبكم وأدبياتكم فتحوير العلمانيين المعاصرين وكذبهم بأن العلمانية المعاصرة لا تناهض الدين كذب صريح سيتبين لنا الآن إن شاء الله تبارك وتعالى وسنبين لحضراتكم أن العلمانية المعاصرة وبالذات العلمانية المصرية تجاوزت كل الخطوط الحمراء وضربت بكل وجه صريح في الإسلام ركنا ركنا وعقيدة عقيدة وثابت من الثوابت وعليه نقول أن هؤلاء العلمانيين ليست إشكاليتهم فقط هي إشكالية شهوة أو إباحة شهوات وإنما هي إشكالية أيديولوجية عقائدية فكرية لأن بعضهم يعتبر العلمانية بالنسبة له وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فالعلمانية عندهم ليست مجرد التحلل من الدين ولا إباحة الحرام كالزنا وشرب الخمر والربا والعري والتفسخ والإباحية والشذوذ لا لا لا خالص خالص العلمانية عندهم تساوي الوحي تساوي العقيدة الراسخة عند أصحابها عشان كده انت تلاقي الواحد فيهم بتنتفخ أوداجه كده يعني ايه زي ما ابراهيم عيسى كان بيقعد يتريق كده يقول لك ايه وتجد هؤلاء ينتفخ اوداجه هو فعلا تلاقي الواحد فيهم بينتفخ قوي اول ما بتحاول تمس اصل من اصوله الفكريه العقائديه العلمانيه ولما تيجي تذكره بقول الله او بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل له نوع من انواع ضيق الصدر والصدود النفسي واخد بالك فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه على بينة إنما في ناس تلاقي إيه يعني سبحان الله بيتخنق أول ما تيجي سيرة الإسلام تعالوا النهاردة نتعرف بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة على مسألة موقف العلمانية من الدين والتدين أول حاجة هنعرف حقيقتها عند العلمانيين المصريين والعلمانيين العرب عند إبراهيم عيسى وإسلام بحيري وكل الأشكال دي وكل الأسماء اللي أنا ذكرتها وكل بقى التلامذة الصغيرين اللي طالعين من تحت إيديهم هنبدأ نتعرف على حقيقة مواقفهم من الدين من القرآن من السنة من دواوين السنة من كتب التراث من علماء الأمة من قضايا الأمة هنبدأ نتعرف على حقيقة هذه الأمور عند هؤلاء منين منين من أدبيتهم من كتبهم من فمك أدينك ومن قلمك, ومن قلمك أبين للناس كذبك وزورك العلمانيين يا إخوة بيلجأوا إلى تأسيس خطاب خداعي تمويهي مختال كذاب مراوغ لهم موقف واضح من الدين بس بعضهم ما بيقدرش يظهر هذا الموقف بعضهم ما عندوش الجرأة بتاعت مصر حامد أبو زيد وفرج فودة وخليل عبد الكريم ومستشار العشماوي وسيد القمني والرجالة دي لا لا ما عندهمش الجرأة دي فبيعملوا إيه بيعملوا غلاف للعلمانية العلمانية كه... ليست ضد الدين ليه يا جماعة العلمانية ليست ضد الدين لأن العلمانية والدين بيتفقوا على رفض الكهنوت بيقولوا كده هل العلمانية فعلا ليست ضد الدين طب تعالوا ما نشوف إيه هذا مثلا أحدهم وهو سعيد العشماوي بيقول إننا نتأسف لاعتبار الإفطار في رمضان جنحة وعدم فتح حانة قرب مسجد فهذا كله ضد حرية العقيدة وإن تمسح المتمسحون من تجار الدين بما يسمونه ويعتقدون أنه دين أدي حاجة عنده مشكلة نفسية علشان الناس بتصوم في رمضان اللي بعده بيقول لك إيه بيقول لك محمد أركن محمد أركن ده يعني إيه عارف انت نموذج للعلمانية المتطرفة المحاربة المناهضة المقاتلة للإسلام يعني يعني انا ما شفتش في بش في ناس كده بشريه لما بتكتب كده بحس ان جواها غل للاسلام غير عادي بيقول ايه بيقول إن المشروع النقدي ومشروع المستشرقين يمثل طفرات ذهنية عميقة جارية وهي بحوله وبسببها ستحسم الصراعات الدائرة حول المسألة الدينية بشكل عام والإسلام بشكل خاص بحيث يصير الإسلام شيئا باليا لا معنى له لا أخش بقى على اللي بعده بيقول الحقيقة إن المشروع الذي أريد أن أقوم به بشكل استباقي بشكل استباقي هو نقد المثال الإسلامي والتراث الإسلامي فالحقيقة أن محمد أركن والجبري والرجالة دي كلها سبقت إسلام البحيري سبقته في مسألة نقد التراث وأن ده هدف من أهدافهم أن هم يحاولوا يسقطوا الدين وتراث الدين وأصول الدين علشان ما يبقاش فيه دين طيب محمد الجبري بيقول احنا عندنا مشكلة لازم نحاول نتخطاها ونحن نربي الأجيال القادمة بيقول كده بيقول اه بيقول احنا عندنا مشكلة في العقل العربي نفسه لأن هذا العقل أسس على أن يكون عقلا دينيا قال هذا الكلام في كتابه قضايا في نقد العقل الديني صفحة 331 وفي واحد تاني وده علماني مغربي اسمه أحمد عصيد بيقول مما يحزن أنه لم يوجد قط مثقف علماني واحد كتب كتابا واضحا في نقد الدين الإسلامي في جوهره أو في نقد الحق في الإيمان والتدين وإنما التوجه العام هو نقد أشكال القراءة للدين وال والفهوم المنحرفة للدين أو توظيف الدين لخدمة الإسلام السياسي هو زعلان جدا ومكتئب وعنده حالة نفسية بسبب حاجة واحدة إن هو بيقول ما شفتش حد كده قوي راجل يعني بينقد الإسلام في جوهره ما بينقدش إيه قراءات وتحليلات ودلالات وتفسيرات النصوص الدينية لا هو عايز واحد ينقد الإسلام نفسه ينقد الإسلام نفسه الكلام ده حضرتك هتلاقيه موجود في كتاب العلمانية مفاهيم ملتبسة بل أحمد عصيد أيضا بيقول إن الدين مرحلة من مراحل التطور العقلي للبشرية بدأت بالأسطورة ثم بتعدد الآلهة ثم التوحيد ثم العقل العلماني المعاصر فجعل هذا العقل إلها وطاغوتا يعبد في الأرض من دون الله لا أخش بقى بيقول كمان إن الدين ليس إلا مرحلة خرافية من مراحل التطور وأنه سيتم تجاوز قضايا الدين في الأيام والأزمان القادمة العلمانية يا شباب لا تنتقد مجرد تأويلات وتفسيرات الدين وإنما تنتقد الدين نفسه سبحان الله العظيم في واحد اسمه علي حرب علي حرب ده يعني ايه يعني برضه من العلمانيين المتطرفين المقاتلين عمل كتاب اسمه الممنوع والممتنع قال في صفحة 222 قال فالنقد ينبغي أن يتجه إلى تفكيك تلك الترسانة التراثية التي فقدت فاعليتها في الفكر والعمل ولهذا ينبغي للنقد أن يشمل كل شيء الأصول والفروع أنظمة المعارف ومنظومات العقائد مع الشروحات والتفسير كلام واضح وصريح ويعني لا يقبل أي تأويل طيب سؤال قد تكون هذه نظرتهم للدين سواء للدين الإسلامي وطبعا ده هو الأساس أو لغير الدين الإسلامي ولكن هو في سؤال كده بريء يعني هل العلمانية بتؤمن بحرية العقيدة أظن كل الدساتير اللي تتحط في الدس- في الدساتير بتاعة تونس ومصر وغيرها من الدول التي بدأت تخطو خطوات واضحة نحو علمنة الدولة بيتكلموا عن ان الدستور بيكفل حاجة اسمها حرية العقيدة هل ده صحيح؟ طب وحرية التدين انا راجل متدين وراجل مستميت يعني يعني وانا الاكثريه انا الاكثريه انا الاغلبيه في البلد ديني هو الدين الاغلبي الاعم وغيري هو اقليه بسيطه جدا سواء اقليه دينيه او اقليه مذهبيه او اقليه عرقيه فالمفروض ان هيتسمح لي باعتبار ان انا الاغلبيه في الامه والاغلبيه في المجتمع والاغلبيه في البلد هيتسمح لي باشياء هل العلمانيه بتسمح بالتدين والدين الحقيقة إن احنا لو بحثنا في هذه المسألة هنجد أنها تعطي اعتبارا بسيطا وسماحا بسيطا للتدين الشعائري في حدود بسيطة جدا في حدود بسيطة جدا جدا جدا جدا جدا علشان كده اللي يضحك عليك ويقول لك ده الع- الإسلام مع العلمانية هيرتفع كذاب يضحكوا بيه عليك يضحكوا عليك جدا جدا يعني مين قال إن إن العلمانية اللي بتناهض الدين هتسمح بمساحة للتدين سبحان الله العظيم شوف كده مثلا المجتمعات العلمانية شوف آم، بيقول واحد اسمه عبد الله احمد النعيم وعبد الله احمد النعيم عمل كتاب ضخم قوي عن فكره علمانيه الدوله وده يعني كتاب من الكتب التي يعتمدون عليها بقوه وبكثره آه، بيقول ايه بيقول ان العلمانيه المطلوبه هي علمانيه الدوله فقط لا علمانيه الانسان والمجتمع يعني هو بيدعو الى العلمانيه في شقها السياسي والقانوني أما الاحتفاظ بالدين في بعض المواقع فهذا ما فيش فيه مشكلة وبدأ يقول إن كتير أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي من الدول بتطبق هذا الأمر طب إحنا هنسأل هل الدول اللي هي زي فرنسا اللي هي صدرت الفكرة العلمانية بتحترم حرية العقيدة؟ هنشوف دلوقتي الحقيقة ان في فرنسا يا شباب الديانة البروتستانتية واليهودية دول يعني لهم حق عظيم ومنتشر وقوي في فرنسا ودول مما يعتمد عليهم في تنظيم العلاقة مع الدولة الناس دي بيسمح للنصارى دول وبيسمح لليهود دول بأشياء لا يسمح للمواطن الفرنسي المسلم بها بل يقابل المسلم الفرنسي بالتهميش والتمييز والإقصاء ومحاربة الشعائر اللي هي الرموز الدينية كالحجاب وغيره طيب هو ده مش شيء من العنصرية والتمييز العنصري غير المقبول لما نيجي مثلا نشوف إيطاليا نجد أن الجماعات الدينية في إيطاليا لها نظام هرمي طبقي يتكون من ثلاث طبقات أعلى الهرم تقف الكنيسة الكاثوليكية فتعامل البروتستان ال- ال- البروتستانت أو البروتستانتية واليهود بتعامل البروتستانتية واليهود بتعاملهم معاملة يعني فوق ما تتخيل معاملة البهوات معاملة أصحاب البلد معاملة ملاك البلد طيب المسلمين بالجزم موضوع منتهي طبعا انتوا اكيد بتسمعوا دلوقتي عن الجماعات المناهضة للإسلام التي بدأت تنظم تنظم صفوفها في كل أوروبا لمناهضة الإسلام والمسلمين و- والمطالبة بتهجير المسلمين حتى من أصول أوروبية خارج البلاد وطردهم إذا اللي بيقول لك إن العلمانية بتحترم الدين وبتسمح بالتدين ولو في مساحات بسيطة أوي أوي أوي أوي للمسلمين هو كذاب آه، سؤال هل الإشكالية مع العلمانيين هي إشكالية العلماني مع الدين ولا إشكالية العلماني مع الدين الإسلامي ده سؤال كان الجواب أن العلمانية الموجودة عندها إشكالية مع جوهر الدين جوهر الأديان أصلا عندهم مشكلة ودول بقى العلمانيين اللي هم إيه الصح يعني العلمانية الحقية اللي بيموه وبيضحك عليك كده زي الثعلب اللي بيلون بيقول إيه أو بيعمل إيه بيضحك عليك وبيقول لك أنا ما عنديش مشكلة مع الدين أنا عندي مشكلة مع فهم الدين أو فهمك للدين طب ايه رأيك لما اثبت لك ان هو عنده مشكلة مع الدين وسأخص بالدين هنا ديني اللي هو دين الاسلام لان بعضهم اعلن وصرح انه يجب نقد الاسلام في حد ذاته وان هذا واجب مقدس خليل عبد الكريم وده علماني مصري صعب جدا كتب في كتابه الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية في صفحة 8 وصفحة 9 بيقول بدأت تظهر على وجهه علامات الشيخوخة كتجاعيد وتشققات وجفاف والسبيل الوحيد عنده لتجاوز هذه الشيخوخة هو الانعتاق من قيود المسلمات والمقدسات الزائفة شوف بيقول ايه ده بيتكلم عن الاسلام يا جماعه وبيتكلم ان الراجل الكبير ده اللي لسه اسير مسلمات مسلمات هي بمثابه الخرافات انت ليه يا راجل يا محترم يا كبير يا استاذ ليه مسلم دماغك لمسلمات ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط حتى ولو كانت الاسلام حقيقة نقد الفكر الديني عند العلمانيين ليس نقدا وإنما هو نقد للإسلام وإدانة له واجتذاث وإزالة لأصول الإسلام من جذوره ولهذا تجد إن واحد زي سيد القمي سيد القمي سيد القمي اللي طلع مؤخرا وبيقول إن في مشكلة حقيقية في العالم هي مشكلة الإسلام وجود الإسلام ده مشكلة في العالم المعاصر لازم لازم الدول الكبرى والدول العظمى تخلص على الإسلام سيد القني بيقول لا دليل مادي على صدق الإسلام أصلا وبالتالي فلا يجوز استثناء شيء من النقد وقلب اللفظ كده إن شرط العلمانية هو السماح بالنقد الموضوعي دون حدود ولا سقوف حمراء لذلك أفهم أن تكون مسلما أو مسيحيا أو أن تكون أيضا علمانيا أي أنك لا تفرض دينك على غيرك وتقبل بنقد دينك لأنه لا دليل على صدقه لذلك نحن لا نصدق لا نصدق الإسلام إنما نؤمن به يعني وطبعا صاحبنا يظهر يعني ايه عنده حول معرفي لان صاحبنا لو عمل بس كده بحث سيرش كده خفيف عن كلمة الايمان في الجذر او في الجذر اللغوي لها هيجد ان الايمان لغة هو التصديق بالشيء عن جزم به ويقين وما انت بمؤمن لنا اي بمصدق لنا اخدت بالك فهو بيقول لك احنا احنا اللي هو يعني سيد القمني والشلة بتاعته ورجالته وتلامذته والكلام ده بيقول ليس المطلوب ان احنا نصدق بهذا الدين وانما المقصود ان نؤمن والفرق عظيم في آليات الموقفين فكل دين يزعم المؤمنون به أنه الصدق المطلق وهو ما يعني عدم الصدق بالمرة لتناقض الأديان تناقضا تاما والمصدر واحد إذا سلمنا بالإيمان عايز تعرف الكلام بتاع الحاج سيد القمي ده هو صحيح ما اعرفش هو حاج في واشنطن ولا حاج في باريس ولا حاج فين ما اعرفش بس هو عمل كتاب اسمه انتكاسة المسلمين كتاب يعني ايه بقى يعني ايه جايب من الاخر يا جماعه اللي هيقرا الكتاب ده هيعرف موقف العلمانيه من كل ما له علاقه بالدين لا سيما الدين الاسلامي لا وبيقول ايه بيقول ان من يزعم العلمانيه وينزعج من نقد دينه هو منافق يرتد عند أول ناصية ويبيعنا جميعا عند أول موقف قال الكلام ده في, كتاب في كتابه انتكاسة المسلمين صفحة 315 لا وخش بقى بيقول ايه بيقول يا اخوانا مفيش حاجة اسمها ان في عقائد او مسلمات ممنوع الاقتراب او التصوير منها لا لا خالص محمد اركم مثلا بيقول ايه بيقول يجب علينا أن نهدف إلى إعادة التفكير الجذري بالرؤية الأخلاقية والسياسية في الإسلام عن طريق وضع القيم العقائدية والإيمانية التكرارية على محك التاريخ وجعلها إشكالية لا مطلقة أو نهائية تتجاوز التاريخ ويتأسف على عدم ظهور هذا المشروع الكبير الواسع في العالم الإسلامي طب بالله عليك لما واحد يكتب الكلام ده ويعمل كتاب اسمه الأنسنة والإسلام اللي هي أنسنة الدين أنسنة الإسلام لما يعمل كتاب كده الأنسنة والإسلام ويكتب الكلام ده فيه في صفحة 34 ويعمل كتاب اسمه الإسلام والأخلاق والسياسة وينال فيه من الإسلام ويطالب فيه بتحرير الفكر الإسلامي من سياجاته العقائدية الخاصة به انت عايز ايه تاني ايه المطلوب تاني ايه المطلوب تاني والناس دي قاعدة تقول يجب أن نحذف كليا كلمة الموقف الديني من اعتباراتنا ونعتبر أن الاعتبار الوحيد لنا ونحن نتكلم هو احترام العقل الإنساني فقط طيب هل العلمانية عند هؤلاء مجرد فلسفة؟ نعم ولكنها فلسفة فوق الأديان تتعالى على الأديان هاشم صالح عمل كتاب يعني خطير قبيح اسمه الإسلام والانغلاق اللاهوتي الإسلام والانغلاق اللاهوتي كتب في إيه في صفحة 30 بيقول لماذا لا يحق لنا أن ننقد الدين ونصول ونجول في كل القضايا الدينية بدون أن يزعجنا أحد انتوا عاملين لكم هيصة ليه يا عم وانت انت انتوا اوصياء على الدين انتوا واخدين وصايا انتوا واخدين صك من ربنا انتوا واخدين بقى التوكيل بتاع ربنا بقى تقولوا ده صح وده مش صح ده حلال وده حرام ما تسيبونا يا عم ما تسيبونا ننقد او ننقض الاسلام وان كان له رب يحميه خلاص يحميه لا وبيقول ايه بيقول ان العلمانية لا تريد تفكيك الدين فقط بل تريد نقض الدين ويعتبر أن هذا عمل إبداعي خلاق لا يمكن لأي ثقافة أن تنهض بدونه اللي بيسموها الآن حرية الفكر المطلقة حرية الفكر المطلقة وبالذات بقى حرية الفكر في انتقاد الإسلام والنيل من الإسلام ومن ثوابت الإسلام كذلك أعلن سيد القمني في كتاب له اسمه شكرا ابن لادن في صفحة 159 أعلنها صراحة فقال إن سبب نكبتنا وتخلفنا هو رجوعنا واعتمادنا على كتاب واحد أو كتابان يقصد بالكتاب الواحد القرآن والكتابان اللي هما ايه القرآن والسنة زي الحج سي الحج إبراهيم عيسى الحج إبراهيم برضو كان عمل مقالة كده اسمها محمد القرآن غير محمد السنة يعني ايه خلي بالكم يا اخوانا في رسولين في رسول للقرآن وفي رسول للسنة احنا مع رسول القرآن وبنكفر برسول السنة ايه رأيكم انتوا بقى في الازدواجية دي لا وصرح كمان سيد القمي بقى خش بقى على اللي جاي برضه في كتابه شكرا ابن لادن بيقول ايه بيقول ان عجز الاسلام كمشروع معه نبي وقرآن والبخاري وجبريل والملائكة ورب الأكوان والمؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها إن عجز هذا المشروع عن إقامة دولته المنشودة عبر تجربة الألف وربعمائة عام تدل على كذبه أنت متأكد يا سيد يقمني أنت واللي زيك ممن يروجون هذا الكلام أنتم متأكدين ان كلامكم حق ده انتوا ما انتوا عارفين كويس قوي اسباب سقوط الخلافة اسباب سقوط حكم الاسلام في كتير من البلاد اسباب سقوط حكم الاسلام في مصر انتوا عارفين كويس قوي ليه مش لعجز المشروع الاسلامي ولا حاجة ولا لإفلاس الفكرة الإسلامية زي ما حضراتكم قاعدين تروجوا أبداً ولكن لخيانات ناس كتير قوي قوي قوي قوي قوي انت عارفهم يا سيد يقمني بل قال سيد القمني ايضا وانا عايزك بقى تعيش مع سيد القمني عشان سيد القمني ده برضو يعني ضلع من الضلوع بيقول باللفظ هذا رغم ان مشكلة الخطاب الديني لا يمكن ألا تكون إلا بمشكلة أعظم في الدين نفسه خاصة أن في تكوين الإسلام مفردات تكوينية يتفرد بها عن معظم الأديان الأخرى كانت سببا مباشرا في احتواء الدين على كثير من التناقضات الداخلية سواء في المفاهيم أو في الأحكام بل عمل كتاب اسمه أهل الدين والديمقراطية قال فيه بشكل صريح انه مع الوطن والتاريخ والجغرافيا مع كل شيء وليس مع وطن هلامي اسمه الإسلام أنا مع كل حاجة إلا الإسلام تبين لنا بهذا أن هؤلاء عندهم إشكالية مع الدين وعندهم إشكالية مع المتدينين بل عندهم إشكالية حتى مع فكرة الألوهية التي هي أصل أصول الإسلام والتي هي مقصد رئيس من مقاصد الإسلام يقول أحدهم وهو عزيز العظمة يقول تولد مواضيع خاصة ذات مرتبة أدنى من لاهوت متجمد مهووس وتشريع شعائري غير متميز مهووس وتشريع شعائري غير متميز نموذجيا عن اللاهوت وعن العبادات العامة ثم يقول وأضحى الإسلام وأضحت رموزه فولكلور يعتاش في ثنايا المجتمع المدني حد سمع عن الفولكلور الشعبي قبل كده الإسلام عند عزيز العظمة راجل من الرجاله من أصدقاء إسلام بحيري وإبراهيم عيسى وفاطمة نعود وأحمد خليل واخد بال حضرتك وأحمد ناجي الخيال والشلة دي كلها الإسلام مجرد فولكلور ومجرد لاهوت متجمد مهووس وتشريع شعائري غير متميز علشان كده بيؤكد عزيز العظمة في كتابه التراث بين السلطان والتاريخ انه يجب ان نقطع اي اتصال مع هذا التراث ومع هذا الدين لان ده تراث ماضي وانتهى امره كذلك بيقول بشكل واضح وصريح انه لا ينبغي التمسك بهوية الامة او اعتبار الاسلام هو هوية الامة لان الاسلام كله عقائد بالية يجب تجاوزها بل يدعو خليل العظمة الى قطيعة تامة مع الدين وعلشان كده هو بينتقد بشكل واضح وصريح العلمانيين اللي بيحاولوا العمل من داخل التراث أو العلمانيين اللي بيربطوا بين الأصالة والمعاصرة كالجبري وحسن حنفي باعتبارهم ان هم من رموز العلمانية الحقيقة ان مسألة آه، سب الإسلام وانتقاص الإسلام وانتقاص الدين كدين هذا مقصد رئيس عند هؤلاء بل إنهم يعتقدون أن الإسلام دين متعصب ويحتكر الحقيقة المطلقة يقول أحدهم وهو محمد أركن ثم يزداد الطين بلة فيما يخص الإسلام فهو يزيد إلى هذه العاهة المشتركة مع الدينيين الآخرين أقصد عاهة التعصب واحتكار الحقيقة الإلهية المطلقة عاهة أخرى إذ يرفض مناهج ونتائج علوم الإنسان والمجتمع بحجة أنها ولدت في الغرب ومن أجل الغرب فقط ثم إن الإسلام يذهب إلى أبعد من ذلك في نسيان العقل والتشكيك به ثم رفضه في نهاية المطاف علشان كده محمد أركن اللي هو يعني يعتبر برضه من المدرسة الحداثية المعاصرة التي تهتم بنقد الإسلام وبنقد عقائد الإسلام عمل كتاب اسمه نحو نقد العقل الإسلامي قال فيه بشكل واضح وصريح إن مفهوم الإسلام هو قوقعة انغلاقية وهو مدعاه للإشكاليات وسوء الفهم الحاصل الآن في العالم علشان كده صاحبنا محمد أركن عمل كتاب نحو نقد العقل الإسلامي علشان يزيل طابع التناقض والغموض الشديد الذي يلف الإسلام ولهذا يا إخوة حاول هؤلاء بعد ضرب الإسلام وضرب عقيدة الإسلام وجعل الإسلام كنص تاريخي الإسلام ده نص كده زي ما يكون اللي بيسموه تاريخية النص بيخلوا القرآن والسنة ده نص تاريخي تجاوزته الأزمان وتجاوزه التاريخ ولهذا بعد أن أصلوا لهذه الأصول التي ذكرت وإن مفيش حاجة اسمها دين وبدأوا يضربوا ويعروا الدين وينقضوا أصول الإسلام سخروا من الإسلام واستهزأوا به واعتقدوا أنه يجب تفكيك كل العقائد الإسلامية ويجب تجاوز الدين وتجاوز كل الثوابت الدينية وعدم الانغلاق اللاهوتي على الدين الإسلامي الله أكبر كلام كبير كلام كبير لحسن ده احنا فاكرين ان العلمانية يعني ايه في ناس فاكر ان العلمانية زي بعض الناس يقول لك ايه العلمانية فصل الدين على الحياة وخلاص والدنيا تمشي لا لا خالص ده انت الموضوع اكبر من كده واعمق من كده واعقد من كده شوف لما هاشم صالح يكتب كتاب اسمه الاسلام والانغلاق اللاهوتي يقول ايه فيه بيقول هناك ركام هائل من اليقينيات المطلقة المعصومة التي تنتظر أن تفكك ويطاح بها نذكر من بينها على سبيل المثال إلى الحصر كل التصورات المثالية العذبة ولكن اللات اللاتاريخية التي يحملها عامة المسلمين عن بدايات الإسلام الأولى وعن كيفية تشكل المصحف وكتب الحديث والسيرة النبوية وشخصية الأئمة والصحابة والسلف والتابعين وتابع التابعين كل هذا ينبغي أن يغربل غربلة شديدة على ضوء منهج الشك الديكارتي أو المنهجية التاريخية النقدية التي طبقت على التراث المسيحي من قبل وأثبتت فعاليتها وأدت إلى تحرير الوعي المسيحي الأوروبي من كل التصورات التبجيلية والأسطورية الموروثة عن العصور الإيه؟ القديمة وهو ده بالضبط اللي هاشم صالح قاله اللي اعتمد عليه إسلام البحيري إسلام البحيري يا رجالة بيقدم نفسه على ان هو مفكر حاجة كبارة كده عايز يناطح الرجالة دي هو خلي بالكم ما يعرفش يناطح حد منهم خالص يعني هو اقل منهم بكثير بكثير قوي بس اسلام البحيري درس لما قال لك انا واخد دبلومة الدبلومة بتاعته او الدراسات العليا بتاعته في نقد التراث انتوا اخدتوا بالكم من الكلمة دي يبقى هو واخدها في ايه مش في مقارنة الاديان لا خالص واخدها في نقد التراث اللي, الش... اللي هاشم صالح ده قاله هو ده اللي بيتطبق انه بيجيب الدين الاسلامي مقدسات الدين ثوابت الاسلام وبيحطها وبيطبق عليها منهج الشك الديكارتي او المنهجية التاريخية النقدية التي تطبق الان بحذافيرها على الاسلام فتشيل القداسة من القرآن وتشيل القداسة من السنة وتشيل القداسة من الإجماع وتشيل, وتشيل القداسة من مصادر التشريع الإسلامي وحينها ما يبقاش دين يبقى مجرد نص يبقى أنت هتتعامل مع القرآن وهتتعامل مع السنة زي ما بتعامل كده مع كتاب الدراسة بتاعك كتاب المحفوظات بتاعك بتاع اللغة العربية النصوص هيبقى القرآن زي الشعر أنت بتنقض الشعر عادي صح؟ هنقض القرآن عادي هشيل القداسة بقى أخدتوا بالكم من الفكرة فكل الدين بجميع أصوله وفروعه وعلومه ورجاله يجب تفكيكه من أجل, توا... من أجل تجاوزه كما فعل الغرب مع مسيحيته واعتبر أنه لا فارق بين هذه المذاهب وتلك الأديان لا والأشد من كده إن هم بيقولوا ان الدين كله مرعب كل الدين مرعب فاحنا ما فيش عندنا هزار لا تقول لي بقى دين وسطي ولا دين بيخاطب العقل ولا دين عنده توازن ما فيش الكلام ده اي دين يبقى مرعب عشان كده كانت قاعدتهم زمان الدين افيون الشعوب ودي كانت القاعدة انا عايزك تحفظها كانوا بيربطوا كلمة الدين بالافيون حد شاف الافيون قبل كده انت شفت الحشيش بس لا الافيون ده اخطر واعمق بيضيع على طول بيخش على الحتة دي يخليها ايه بسيس واخد بالك خليها بودرة هو كده هو بقى بيعتبر الدين افيون بس افيون لمين للشعوب وان السلطات الاستبدادية تثبت عرشها عن طريق الدين المسيس طب الحل ايه احنا بقى عايزين نفكك الدين ونشيل القداسة من على الدين ونضرب ثوابت الدين وحينها يسقط الدين علشان كده ما عندهمش اي مشكلة في تجاوز الدين والمفاهيم الدينية واقصاء الدين وسب الدين والانتقاص من الدين شوف محمد اركن كده محمد أركن عمل كتاب اسمه العلمانية والدين كتاب عفوا اسمه العلمنة والدين ألف صفحة 71 و 72 ما نصه بيقول كده الموقف العلماني يتميز بإحداث القطيعة الجذرية مع كل ما ما يشترط أنه موقف ديني يتحكم به وهو يفترض متسرعا أن فرضية الله أو وجود الله ليست ضرورة من أجل العيش وبالتالي فالوحي كله يشكل بالنسبة له ظاهرة أو معطى مثله في ذلك مثله في ذلك مثل أي معطى آخر يمكن أن ندرسه كمؤرخين وكعلماء اجتماع ولا يمكننا التقيد به خلي بالك من الكلام ده احنا هنطبق كل النظريات بتاع علم الاجتماع على النص الديني بس خلاص ما احنا شلنا بقى ايه احنا شلنا خلاص القداسة بقى من على الدين ما عادش بقى مقدس شلنا الطربوش من على الدين ما عادش بقى ايه اول ما هتشوف المصحف تقوم بيش لا لا خالص سيبك من الكلام ده المصحف كتاب زيه زي ايه آه ديكشنري زيه زي القاموس المحيط زيه زي كتاب الايه الفلسفة خلاص هو كتاب خاضع للنقد والنقد نأتي على بنيانه من تحت كده إذا مراد العلمانية إهمال الدين ومفاهيم الدين وإحداث قطيعة نهائية مع الدين وأي حد يضحك عليك ويقول لك إن العلمانية هي الوجه الثاني للإسلام كذاب لأنه بيتصور شيء غير العلمانية وبيتصور شيء غير عن الإسلام يعني إيه لا هو فاهم العلمانية ولا فاهم الإيه ولا فاهم الإسلام وكذلك قال كلاما أخطر وأخبث محمد أركن بيقول إيه بيقول واعلم أن المواضيع المطروحة في هذا الكتاب الكتاب بتاعه اللي هو نحو نقد العقل الإسلامي بيقول إيه بيقول واعلم أن هذه المواضيع المطروحة في هذا الكتاب وخاصة في هذا الفصل تهدف إلى فتح الطرق وإلى اقتراح أدوات تفكير تقود إلى الخروج نهائيا وبغير رجعة من التكراريات العقائدية والمنتجات الفكرية للعصور الوسطى وتحدث قبل هذا وتحدث قبل هذا عن فهم الخلاص خلاص بقى من ايه من الدين ومن القصص دي كلها والبعد عن الغيبيات واللاهوت الكلام واضح الكلام الرجاله واضح جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا هختم الفقره دي بنقطه نهائيه الا وهي نقطه هل تتخيل أن هؤلاء يحترمون فكرة الدين ويسكتون عن السخرية والتكذيب والتشكيك في عقائد وشرائع وثوابت الدين ده سؤال احنا اتكلمنا عن موقف هؤلاء الحقيقي من الدين وبالذات الدين الإسلامي وإن مرادهم الحقيقي نقض الإسلام وتفكيك الإسلام وثوابت الإسلام وعقائده طب بالله عليك اللي ده عقيدته هيحترم دين ولا هيسخر وهيكذب وهيشكك وهيستعد وهيستخدم كل الأساليب اللي من فوق الترابيزة ومن تحت الترابيزة علشان يضرب عقائد المسلمين احنا هنبدأ بس في مسألة السخرية والتكذيب والتشكيك بعقائد المسلمين دي بسيد القمني الحاج سيد الحاج في واشنطن قال ايه قال في كتابه انتكاسة المسلمين إن الله قام بإبادة جماعية بطوفان نوح وقال كذلك مستهزئا بالأديان كلها لقد نجحت القيم الإنسانية في توحيد البشرية وتوجيهها نحو قرية واحدة بينما لم يتمكن أي دين من ذلك وعندما أرسل الله نوحا وأحدث الطوفان كان الهدف من هذا القرار الرهيب في حق الإنسانية كلها هو التخلص من الآخرين غير المؤمنين لتوحيد البشرية ومع ذلك لم تتوحد البشرية فجاء بعد نوح من خرجوا على الدين مرة أخرى لا وقال بعد كده بقى في نفس الكتاب صفحة 251 قال بينما القيم الإنسانية هي التي أدت للإنجاز الذي يتحقق اليوم تجري تج... تدريجيا لتوحيد البشرية بالعولمة دون دمار وطوفان وخراب ديار وإبادة الإنسانية على الأرض إنما بمؤتمرات وحوارات بين الثقافات وما تقوم به اليونسكو الآن في حوارات القرن الحادي والعشرين فالله رغم طوفانه لم يستطع توحيد البشرية إيه رأيكم؟ طيب سيد القني بيقول في صفحة 153 في كتاب انتكاسة المسلمين برضه بيقول إن الفراعنة والبابليين أسسوا حضارات ودول عريقة بينما الإسلام لم ينشئ دولة ولا حضارة كما تقدم عنه بل يرى أن تلك الحضارات الفرعونية والبابلية وغيرها كانت متحضرة وتتمتع بالخلق الرفيع بينما تاريخ الإسلام فدماء وأشلاء وقتل وسلب ونهب لا غير مش ده نفس الكلام برضه اللي الإسلام البحيري اتكلم فيه وبيقول هو المسلم ده ماشي كده شايف نفسه ولا إيه بلطجي ماشي اللي مش عاجبه يقتله يقول لك أصل لا يقتل مسلم بكافر مش هو ده نفس الكلام مش هو ده كلام ابراهيم عيسى ان هم قاعدين يقصلوا بيربطوا دايما دايما دايما فكرة الاسلام بالتطرف والارهاب والتخلف والرجعية والقتل وتناثر الاشلاء والدماء ويعني خلي بالك هو ده الاسلام يعني دم الاسلام يعني المجزر الالي لا وشوف بقى اللي جاي سيد القني بيقول ايه بيقول في بيان فضل القيم الإنسانية على القيم الدينية بيقول تفضيل قيم فرعون على قيم نبي الله إبراهيم والقيم الوضعية لملك مصر على قيم الأسباط الكرام وكيف أن نبيا من أولي العزم من الرسل لم تمنعه قيمه الدينية من التفريط في زوجته سارة بينما قيم فرعون مصر دفعته إلى إرجاعها له وتزويدها بخير عظيم الله لقوا بيقول إن القيم السماوية لم تمنع الأصباط الكرام من بيع أخيهم يوسف طفلا في سوق النخاسة بينما القيم الوضعية المصرية هي التي أعطت الفرصة ليوسف عندما أثبت المهارة ليتبوأ منصب وزير خزانتها وهو غير مصري وهو المبيع لها عبدا موضوع كبير موضوع كبير وانا حبيت بس ان انا ابري اوريكم الناس دي بتفكر ازاي ده انت لو يعني مش عايز اكلمك بقى عن موقفهم الحقيقي من القيم الدينية موقفهم من مسألة الزنا مسألة اللواط مسألة العلاقة بالشقراوات والمليحات والخمور مسألة الربا عندهم ده, ده سيد القن يا راجل حتى من كثرة السخرية سخر من سنة الأضحية والرجم وتقبيل الحجر والطواف بالكعبة وقال كده قال كده في انتكاسة المسلمين إن طقس الذبح في الحج هو قربان للآلهة بينما هو في نظر قيم الإنسانية إهدار بلا ثمن لثروة حيوانية هائلة وعملية وحشية بلا معنى تجز ملايين الخراف دون أي عائد سوى تركها لتتعفن وظل أمرها طويلا محل أخذ ورد حتى أمكن التصريح بتعليبها وتصنيعها فاطمة معود قالت نفس الكلام عشان تعرفوا بس ان هم كلهم ايه اتواصوا به بل هم قوم طاغون كلهم كده بياخدوا من مسأة واحدة فانا عايز اقول لك ان انت لازم تاخد بالك قوي قوي قوي قوي ان العلمانية المعاصرة لا تحترم دين لا تحترم حرية اعتقاد وإنما تستعمل كل الأساليب لنقد ونقد هذا الدين إن شاء الله تبارك وتعالى نستأنف المسيرة في وهم الأصول أقصد بذلك الأصول والجذور الفكرية لهذه المدرسة العفنة التي يطلق عليها مدرسة العلمانية سائلا الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يثبتنا على الإسلام والإيمان والتوحيد حتى نلقاه ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام في مصر وأن يعز الإسلام في مصر وأن يدحر العلمانية ومن فتح للعلمانية إلى يوم الدين نسأل الله عز وجل التمكين للإسلام والمسلمين والعز للإيمان والمؤمنين نسأل الله تعالى نصرا عزيزا مؤزرا اللهم أمين اللهم آمين اللهم آمين أنتظر مشاركاتكم وتعليقاتكم على الصفحة الرسمية للشيخ علي قاسم على الفيسبوك تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته